من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين من أهم الأخطاء التي يقع فيها الإنسان من جهة علاقته بالله وعلاقته بالناس من الأخطاء التي تجرح قلب الله وتؤثر فيه خطية عدم الوفاء الإنسان الخاطي هو إنسان خالي من الوفاء لأن لو كان عنده وفاء نحو الله ما كانش بقى كده من أول الخليقة وهذا الخطأ موجود احنا بننسى جمايل ربنا وبننسى إحساناته وما بنكونش مخلصين ليه وأمناء ليه زي ما هو مخلص لينا وأمين في علاقته معانا يعني لما تشوف واحد زي آدم مثلا إيه الخير اللي ربنا عمله فيه إيه الإحسان اللي عمله له وإزاي تصرف ده على رأي القداس الغريغوري لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك كفاية ان ربنا خلق الانسان وخلقه على صورته ومثاله واعطاله العقل والمعرفة وباركه وخلقه في جنة فيها كل نوع ثمر وسلطوا على الخليقة كلها وخلق له أليفا يأتلف به من لحمه ومن عظامه وكان بيزوره وبيقعد معاه ولكن الإنسان لم يأبه لجمايل ربنا عليه وإذا به يضيع هذه العلاقة كلها وينفصل عن الله ويعصاه ويسمع الحية دون الله بل يحب ينافس ربنا ويصير مثل الله فين الوفاء عجيب ان الانسان ما عندوش وفاء الى هذه الدرجة ده اهل العالم بيقول من علمني حرفا صرت له عبدا وربنا مش بس علمه حرف ده كل حاجة لكن الانسان ما عندوش اخلاص العجيب ان جميع الذين يتصفون بعدم الوفاء هم غرقانين في احسانات ربنا غرقانين في احسانات ربنا وغالبيتهم من اصحاب المواهب غالبيتهم من اصحاب المواهب يعني اغلب الناس اللي بيضيعوا علاقتهم بربنا بيضيعوها علشان المال او الجمال طب ما المال موهبة والجمال موهبة فربنا يعطي الانسان موهبة علشان يخونوا بيها وما يكونش وفي نحو الله ويجحد إحسانه إليه أهل سادوم اللي ما كانش عندهم وفاء نحو الله دول جنسهم إيه ده ربنا أحسن إليهم أكبر إحسان لدرجة إن بلادهم كانت بلاد كويسة وخصبة وأرض سقي وأرض معشبة ويقول عليها الكتاب كجنة الله كأرض مصر ومع انها كانت كجنة الله وربنا احسن اليهم الا انهم ما كانش عندهم وفاء ما كانش فيه اخلاص نحو ربنا واكتر ناس عصوا ربنا طب واحسانات الله اليكم دي اشياء بينساها الانسان انسان بينسى الحاجات دي كلها الناس اللي غرقوا بالطوفان اولاد قايين واولاد لامك كانوا ناس برضو أصحاب مواهب لما الواحد يقرأ في الكتاب في تكوين إصحاح أربعة يقول واتخذ لامك لنفسه امرأتين اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة فولدت عادة يابال الذي كان أبا لساكن الخيام ورعاة المواشي واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار يعني أول واحد فنان من اللي اتعلم ضرب العود والمزمار كان من الناس اللي هلكوا بالطوفان دول وصله أيضا ولدت توبال قايين الضارب على كل آلة من نحاس وحديد ناس أصحاب مواهب وبتوع فن وربنا اداهم مواهب استخدموا الموهبة ضد ربنا زي واحد ربنا يديله جمال صوت يستخدمه ضد ربنا يديله موهبة شعر ولا موسيقى يستخدمها ضد ربنا يديله غنى ولا فلوس يستخدمه ضد ربنا يديله حكمة ي- يشتغل بها في المكر والدهاء و- و- وضد ربنا يديله ذكاء يستخدمه ضد ربنا عدم وفاء مين اللي ربنا بيديله موهبة ويستخدمها للخير ويطيع بها الله ويمجد بها الله كثير من الناس ما عندهمش وفاء خدوا مثلا بني إسرائيل ربنا أحس بالظلم اللي هم فيه وأنقذهم أيام فرعون ضرب فرعون وشعبه عشر ضربات من أجلهم وشقلهم البحر الأحمر وخرجهم بمعجزة عجيبة وبيد حصينة وجاب لهم المن والسلوى وفجر لهم من الصخرة ماء وأرشدهم بالسحابة نهارا وبعمود النار ليلا وآخر تدليل وحطم ملوكا وشعوبا من أجلهم وكانت النتيجة فين الوفاء تذمرات ليل ونهار ويا دوبك موسى اتأخر شوية على الجبل عبدوا العجل الذهبي ايه ده ايه ده اخلاص ايه ده وفاء ايه ده هو الانسان ماشي في عدم الوفاء باستمرار لدرجة ان ربنا احس بعدم وفاء الانسان وقال اسمعي ايتها السماوات وابهتي ايتها الارض فان الرب يتكلم ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي مفيش وفاء عند البشر مفيش اخلاص لربنا مفيش تذكر لجمايل ربنا ولاحسانات الله قلب خالي من الوفاء خالي من الاخلاص حتى نحو ربنا نفسه لو ان الانسان قعد يحصي احسانات الله اليه ده كان العمر كله لا يكفي للشكر كان يعيش الانسان في لجة احسانات الله زي ما داوود كان بيقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني يسبح اسمه القدوس وقعد يعد احسانات الله اليه لكن ربنا يبص للناس وينشد نشيد الكرمة اللي موجود في أشعية خمسة يقول أنا غرست كرمة على أرض خصبة وبعدين وحوطتها بسور وبنيت فيها برج ونقرت فيها معصره وما فيش أي خير منعته عن هذا الكرم وانتظرت أن يصنع عنبا جيدا فصنع عنبا رديا ولذلك يقول يا سكان أورشليم ويهوذا أي شيء يمكن أن يصنع لكرمي ولم أصنعه لماذا حينما انتظرت أن يصنع عنبا رديا عنبا جيدا صنع عنبا رديا ليه أي شيء من الخير أنا تأخرت فيه لكن هو الإنسان ناكر الجميل هو الإنسان ناكر الجميل اللي مهما ربنا عمل له من خير برضه أقل حاجة بسيطة تقلب الإنسان من أوله لآخره تقلبه قلبك مريض مرض له وصلى ما شوفيش امتحان دخله ما نجحش القلبة السودة على ربنا ولا عدت تعرف ربنا تاني ولا عدت تصوم ولا عدت تصلي ولا عدت تعترف جرالك ايه يا حبيبي اتقلبت القلبة دي ليه آه عدم العرفان بالجميل عدم العرفان بالجميل الناس اللي قالوا اسلوبه اسلوبه كام خير المسيح عمل فيهم كام معجزة عملها كام افتقاد للمدن والقرى وكانوا بيقولوا الناس بال... بالمئات عند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يأتون بهم فيضع يده على كل واحد فيشفيهم كل ده اتنسى اتنسى وراحت اسلبه اسلبه ايه ده فين العرفان بالجميل هو فكركم يهوذا بس اللي خان المسيح ده الكل خانوه عدم عرفان بالجميل عدم اخلاص نحو الله احنا بننسى احسانات الله الينا ونعامله بالعكس خدوا انسان زي سليمان الحكيم مين من الناس في الارض كلها كان عنده حكمه زي سليمان مين من الناس في الارض كلها ورث ملك وغنى وذهب وفضه ده بيقول الكتاب وكانت الفضه زي الحصى في ايام سليمان زي زي الحصى اللي على الارض كده لا تعد من الكثره ومش بس حكمه ده بيقول واعطى الله سليمان جلالا ملكيا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض وبس كده واعطى له سعه صدر وهيبه ومعرفه واخضع جميع اعدائه وسمح له ان يبني الهيكل اللي منع داوود عن بنائه وفي الاخر مجامله لنسائه ابتدى يبني لهم مرتفعات وهياكل اصنام وهيصه وبخر اخيرا ايه اللي جرى فين الجمايل دي كلها انسان ممكن ينسى احسانات الله كلها وكأن ما حصلش حاجة وكأن ربنا ما عملش جميل ابدا في الناس في كل مرة نخطئ الى الله بنكون نسينا جمايل ربنا ونسينا احساناته ونسينا عطفه القديم هو الناس اللي بي- بيكسروا الندر دول مش نسيوا احسانات الله اليهم لان قطعا كل واحد عليه ندر ربنا احسن اليه فلما يكسر الندر يعني نسي جمايل ربنا ونسي احساناته الخاطئه يهوذا اللي ربنا تكلم عنها في حسقيال 16 وقال انها كانت عاريه وعريانه ومدوسه بدمها ومر عليها ربنا واخدها وقال حممتك بالماء ودهنتك بالزيت والبستك مطرزه وحليتك بالحلي والقيت جمالي عليك فصلحت لمملكه وجملت جدا وخرج لك اسم لجمالك وتاج جمال فوق راسك وبعد كل ده عدم العرفان بالجميل وخانة ربنا وايه الحاجات القديمة دي كلها راحت واتنست ولا حد فاكر ولا حد دريان ما اسهل ان الانسان ينسى الماضي كله واحسانات سنين طويلة من اجل حاجة بسيطة دي علاقتنا مع ربنا باستمرار كده ننسى احسانات الله ولا نضع في ذهننا الا المتاعب والمشاكل و- ونلزقها في ربنا السيد المسيح استغرب لما احسن الى عشره فلم يرجع منهم الا واحد غريب الجنس شكر قال امال فين الباقيين عدم عرفان بالجميل عدم عرفان بالجميل كل ما الواحد يفتكر الحاجات دي يتذكر عمق الناس اللي كان عندهم عرفان بالجميل بلاش الناس ده حتى الحيوانات ربنا لما خانته إسرائيل ولم تعرف أن ترد له الجميل قال الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه أما شعبي فلا يعرف إسرائيل لا يفهم ما حصلوش دول الواحد كل ما يفتكر وفاء الحيوانات يتعجب وفاء الحيوانات يتعجب كلب صغير يفوت عليك انت تديله حاجة ياكلها لما تديله حاجة ياكلها يشم ايديك يعرفك لو بعد شهر او شهرين او ثلاثة او اربعة قابلته يجري عليك ويتنطط ويبقى هيموت من الفرح ويشب عليك ويشم فيك ريحة هذا الإنسان اللي من قيمة أربع خمس أشهر اداله لقمة ياكلها لا يستطيع أن ينسى هذا الجميل إطلاقا ومع هذا الوفاء العجيب اللي موجود في الكلب لما واحد يشتم واحد تاني يشتمه ب- بالحكاية دي بينما يا ريت ده في صفات موجودة عند الكلب ده مش موجودة عند الناس مش موجودة عند الناس ده في كلاب إذا أصحابها غابوا يقعدوا يعيطوا عليهم لغاية لما يموتوا من الحزن من الوفاء العجيب أو قصة واحد زهق من كلبه وضربه فرجع له تاني من وفائه بقى يضربه كل مرة يرجع له تاني للبيت يرميه بره أخيرا خده ورماه في البحر ومشي وحد أنقذه بعد ما أنقذه رجع تاني للبيت يلعب له بديله وفاء عجيب ليه مع انه اذاه لانه لا ينسى احسانات الماضي ولا جميل الماضي بروح في الدير الاقي الاخ اللي مسؤول على الدوار يجي يقابلني وراه خروف صغير كده عمره اسبوع او اسبوعين منين ما يمشي يمشي وراه قلت له ايه حكايه الخروف ده قال امه ولدته وما بترضعش ما بترضعش فالاخ المسؤول ده عمل له بزازه فيها لبن وبقى يرضعه منين ما يمشي يمشي وراه مش بيمشي وراه بيرضعه لا يعني في اي وقت تلاقيه ماشي وراه زي ظله في اي حته ليه وفاء نحو الشخص اللي بيطعمه وفاء عجيبه قصص الوفاء الموجوده عند الحيوانات كلكم تعرفوا قصه اندرونيكوس والاسد القديس اندرونيكوس ده كان مرة مستخبي في مغارة وبعدين سمع صوت أسد داخل المغارة فخاف وبعدين بص لقى الأسد جه ناحيته واتمرمغ في الأرض في الأرض وقعد يئن فلما لقاه بيئن قال يمكن في حاجة فحصوا لقى شوكة في رجله ومنين ما يمشي يدوس عليها فالشوكة تخش زيادة فتعبان فالقديس اندرونيكوس طلع الشوكة من رجل الأسد وعصرها له وشفاه ومشي يجي في وقت من الأوقات ويقبض على هذا القديس لأنه مسيحي في أيام الرومان ويحكموا عليه بالموت وبإلقائه إلى الأسود الجائعة وفعلا ساحة كده كانوا بيحطوا فيها المسيحيين ويتفرجوا عليهم ورموا القديس أندرونيكوس وفتحوا مغارة الأسد فلقوا الأسد هجم عليه وبعدين قعد يشم فيه وقعد يلعب على رجليه ويشمشم فيه و- وفرحان بيه أتريه كان الأسد اللي أحسن إليه في يوم من الأيام وشال شوكة من رجله نسي طبيعته الوحشية وظل عنده الجميل نحو هذا الإنسان الذي أحسن إليه في يوم ما في ناس كتير عندهم وفاء وطبيعة خيرة ولا يمكن أبدا ينسوا الخير اللي عملوا فيهم الآخرين ولو بعد زمن من قصص الوفاء العجيبة في الكتاب داوود النبي نحو يوناسان يوناسان أحسن إلى داوود أيام ما كان شاول الملك أبوه بيضطهد داوود وظل داود يحفظ هذا الجميل حتى بعد موت يونسان بعد ما بكى عليه داود بكاء مر وقال له كنت حلوا لي جدا ومحبتك أعجب من محبة النساء وبكى عليه وقال أخف من النسور وأشد من الأسود ولما صار داود ملكا قعد يبحث في بيت شاول قال هل يوجد افحصوا لي هل يوجد في بيت شاول احد لم احسن اليه بعد فاحسن اليه من اجل يونسان مش وافي ليه بس ده وافي لجميع اسرته وجميع افراد بيته وقعد يدور مفيش حد في بيت هذا الانسان قاعد احسن اليه من اجل يونسان في ناس يعيشوا في هذا الوفاء العجيب اللي يملأ قلبهم وفكرهم مهما حصل مهما حصل يظلون على وفائهم وفاء للأب وللأم وللأصدقاء وللمدرسين وللمرشدين الروحيين ولكل حد تلاقي إنسان أبوه يعجز أو أمه تعجز يظل يخدمهم بحياته ولو يبيع عفش بيته علشان يجيب دواء لأبوه أو لأمه ولو يفتقر من أجلهم ناحية من نواحي الوفاء ولما الكتاب بيقول اكرم أباك وأمك بيقصد أن الإنسان أيضا يكون وفي نحو الناس اللي تعبوا من أجله الأم اللي شالته في بطنها تسعة أشهر وقعدت ترضعه وتسهر عليه وتنظفه وتخاف عليه من الهوى الطاير وتربيه وتكبره وتتعب من أجل راحته مش ممكن أبدا بعد ما تكبر وفاؤه ليه هيقل في مرة من المرات كانت بلد هجم عليها العدو واحتلها وكان فيها شخص أحسن إلى القائد العدو ده في فترة من الفترات فأراد أن يرد له الجميل من باب الوفاء فقال له أحسن ما عندك خده من المدينة وأخرج قبل ما أهلك المدينة فدخل هذا الشاب وحمل أبويه وخرج ما عندوش أغلى من كده شال أبوه على كتفه من هنا وأمه على كتفه من هنا وخرج بيهم من المدينة قال له ده أغلى ما عندي الإنسان اللي عنده وفاء نحو والديه أحيانا يظل هذا الوفاء حتى بعد وفاتهم مش بس وفاء في حياتهم وبعد وفاتهم زي واحد باستمرار في يوم وفاة واحد من والديه يقيم القداسات يمكن تمر عشرين سنة ولا تلاتين سنة وهو لسه بيعمل قداس على روح والده أو والدته من أجل الوفاء يظل اسمه باستمرار مضيء واحد أبوه يتوفى قوم يقعد يسدد كل ديون أبوه أو يحقق كل رغباته اللي كان عايزها قبل ما يموت يقول لك وفاء نحو والده الإنسان يتعلم الوفاء نحو الناس اللي عايش معاهم أم يقدر يكون عنده وفاء نحو الله الذي لا يراه والإنسان اللي ما عندوش وفاء نحو والديه ونحو أصحابه ونحو الناس اللي بيشوفهم كيف يكون عنده وفاء نحو الله الذي لا يراه ده احنا بنتدرب في الحاجات دي كيف نعيش في الوفاء وكيف نحفظ جميل الناس ربنا نفسه بيعاملنا بهذا الاسلوب وما بينساش حاجة ابدا يعني لا يمكن جميل انت تعمله ب... ما بقولش جميل تعمله في ربنا ده تعمله في حد من الناس الا وربنا يحفظه لك ولا ينساه لك ربنا بيقول لا انسى كأس الماء البارد يقول لو اديت كأس ماء بارد لنبي أجر نبي تأخذ مش ممكن ينسى لك حاجة أبدا ده قال لا أنسى خروجكم ورائي في البرية بينما هذا الخروج كان لأجلهم مش لأجله لكن ربنا ما نسيهوش أبدا لما جه يعاتب يهوذا الخائنة قال لها لا أنسى غيرة صباكي لا أنسى غيرة صباكي يعني لا انسى المشاعر الطيبه التي كانت لك في بدايه حياتك ما انساهاش برضو الله من وفائه لم ينسى وعوده لابراهيم ولا لاسحاق ولا ليعقوب واشفق على الناس من اجل الاباء وليس من اجلهم هم لان هؤلاء الاباء كانوا اوفياء من نحوه فربنا لم ينسى وفاءهم وكان وفيا لهم ولذريتهم اجيالا طويله مهما ملا الفساد الارض وفاء عجيب الله بيكون عنده وفاء من جهه مواعيده واحنا ياما نوعد وعود وما يكونش عندنا وفاء ياما نتكلم كلام وننساه لكن ربنا عجيب في وفائه لذلك عشان ربنا يفكرنا بان احنا نكون عندنا وفاء كان في ذبيحة زمان اسمها ذبيحة السلامة كان لما واحد ربنا يعمل فيه خير يجي يقدم ذبيحة سلامة ذبيحة شكر ويقدمها باستمرار عشان يفتكر إحسانات الله إليه دي بتفكرني ببعض الناس اللي يندروا مثلا في طير الملاك لأن حصلت لهم معجزة من الملاك بخيل مثلا في كل مرة يتعمل الفطير ويتوزع على الناس يفتكروا الناس ان في معجزة اتعملت يبقى نوع من الوفاء ان احنا نفتكر الاحسانات دي زي اللي بيعمل ندر للعذراء او لماري او لغيره هي مسألة ايه مسألة وفاء انت يا رب عملت فيا جميل وانا مش ناسي هذا الجميل عشان كده كل سنة باجي وبقدم الندر لان عندي وفاء ما بنساش الجمايل اللي بينسى يبقى ما عندوش وفاء ما عندوش اخلاص مش مهتم باحسانات الله اليه يا ما ربنا احسن الينا واحنا نسينا هل احنا عندنا وفاء نحو اصدقائنا ولا اي صديق عشرة العمر كله ممكن ننساها من اجل فصل من الفصول وفين الوفاء مفيش هل عندنا وفاء نحو ابائنا الروحيين نحو مرشدينا اذكروا مرشديكم اللي كلموكم بكلمة الرب اللي بيصلوا من أجلكم كأنهم مزمعون أن يعطوا حسابا عنكم أمام الله بل أقول هل نحن عندنا وفاء نحو القديسين الكبار طب أنا أقول لكم كلمة بسيطة قلتها زمان وما اتعملتش لا يوجد في رسل المسيح اتنين يمكن خدموا قد بولس وبطرس اللي من أعمدة الكنيسة وبولس وبطرس استشهدوا سنة 67 وسنة 1967 كان مرور 19 قرن عليهم ولا الكنيسة حست بيهم ايه الاحتفالات اللي عملتها الكنيسة علشان بطرس وبولس ما عشنا احنا هذه الايام ما جراش حاجة ابدا وياما في قديسين احنا مش حاسين بيهم ده كويس ان احنا افتكرنا اثناسيوس سنة 1973 لما جبنا الرفات بتاعه كويس ان افتكرناه ياما قديسين عندنا بننساهم لهذا الكنيسة وضع ل... وضعت لنا كتاب السنكسار عشان ما ننساش فكل مرة نقول في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار فلان لكي نتذكر هؤلاء القديسين اللي تعبوا من أجلنا وإحنا لابد نعرف الجميل بتاعهم ونذكره يا ريت يكون عندنا نتعلم الوفاء في الناس اللي حوالينا في الخدام اللي بيخدموك سواء خدمات مادية أو خدمات روحية أو خدمات علمية أو أي جميل يعمله واحد فيك لا تنساه لا تنساه أبدا ومن جهة الله يا ريت الواحد يجلس كده بينه وبين نفسه ويعد إحسانات الله إليه يفتكر جمايل ربنا عليه من أول ما اتولد ويقدم عنها شكرا مستمرا ويعلم أولاده ويعلم أولاده ربنا خلى الناس يعملوا خروف الفصح عشان يتذكروا ان في هذا اليوم ربنا انقذهم انقاذ عظيم وقال لهم لما ارى الدم اعبر عنكم ولذلك كان بيخليهم يحتفلوا بالفصح زي ما حصل في نفس اليوم تأكلونه بعجلة وعصيكم في أيديكم وأحذيتكم في أرجلكم ليه؟ لأنه كانوا ساعتها عايزين يخرجوا ويسيبوا البلد وكانوا مستعدين أحذيتهم في أرجلهم وعصيهم في أيديهم وتاكلوه على أعشاب مرة عشان تفتكروا المرارة اللي كنتوا فيها فالناس بقوا يعملوا خروف الفصح وينسوا المناسبة القديمة كانت تتقري عليهم عشان ما ينسوهاش ما دام الانسان نساي يحاول يفكر نفسه باستمرار ولما عبروا الاردن قال لهم اوعوا تنسوا طلعوا 12 حجر من الاردن واعملوهم بره وخدوا 10 من بره حطوهم جوه علشان منين ما تبصوا تفتكروا احسانات الله اليكم فلا تنسوا لان الانسان ياما بينسى جمايل الله بينسى احسانات الله اليه ويرجع يخون ربنا ويرجع يتذمر على ربنا وكأن ربنا ما عملوش حاجة طب يا حبيبي دور في القديم يا ريت كل عيلة يكون عندها سجل سجل الإحسانات الله يتكتب هذا السجل وكل ولد من الأولاد يكمل عليه وكل حفيد من الأحفاد يكمل عليه وبعدين يجوا يقروه الأحفاد يقولوا يا سلام أيام أبونا كذا ولا جدنا فلان ولا ابو جدنا ربنا عمل كذا وكذا وكذا وكذا حصلت مرة في عهد أحشويرش الملك وده كان السبب في إنقاذ استير للشعب جه الملك في يوم من الأيام وطلع سفر أخبار الأيام وتذكر إحسانات كان عملها قائد من القواد فقال فين القائد ده علشان أحسن إليه مكتوبة في السفر إذا كانوا ها- هؤلاء الملوك الوثنيين اللي ما بيعبدوش ربنا بيكتبوا في أخبار الأيام إحسانات الله إليهم فلماذا لا نكتب نحن إحسانات الله إلينا ونقول في هذا اليوم ربنا نجانا من مشكلة في هذا اليوم ربنا نجانا من مرض في هذا اليوم ربنا عمل معانا معجزة هل احنا سجلنا كل المعجزات اللي بتحدث من في أعياد القديسين عشان يكون عندنا ح- حفظ لجميل هؤلاء القديسين علينا في شفاعتهم ياما كل سنة من السنوات في أعياد ماري جرجس وأعياد العذراء عدد كبير جدا من المعجزات واحنا بننسى وننسى وننسى وفين جميل القديسين ولا كأن حصل حاجة ولا أولادنا يعرفوا ي- ولا الشعب يعرف ويا دوبك العيلة اللي حصل معاها ويمكن هي رخرة تنسى بعد شوية وكأن ما جراش حاجة يا ريت نتعلم العرفان بالجميل ونذكر كل شيء ولا ننسى ولا, ولا كوب الماء ولا إحسان أي واحد إلينا في وقت من الأوقات عارفين لما انتوا تفتكروا إحسانات الناس إليكم يزداد شكركم ليهم ويزداد محبتكم ليهم وبمحبتكم وشكره وشكركم تزداد محبتهم هم ليكم ويكونوا مستعدين لكل خدمه مسألة العرفان بالجميل ومسألة الوفاء الإخلاص اللي يملك القلب ويستمر على الرغم من الصعوبات وعلى الرغم من الضباب الذي يكتنف أحيانا هي صورة الناس الأنقياء القلب المملوئين بالمحبة نعمة ربنا تكون معنا جميعا آمين